السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل جريمة لها دوافعها وتكلمنا هنا عن الكثير من القضايا والجرائم اللي ليها دوافع تبدو ظاهريا مختلفة ولكن الدوافع دي رغم اختلافها الظاهري دائما وأبدا بيكون في خط متصل بيربط هذه الجرائم وبيخلي بينها سمة مشتركة والسمة المشتركة دي لها علاقة بالمشاعر اغلب الجرائم لها علاقه بمشاعر موجوده عند القاتل مشاعر حب بجنون كراهيه رغبه في الانتقام طمع جشع رغبه في التملك كلها مشاعر ولكن في قضيه النهارده الوضع مختلف مش مختلف لان الدافع ملوش علاقه بالمشاعر اكيد له علاقه بالمشاعر ولكن المره دي مشاعر مختلفه قضيه غريبه ودافع اغرب واحداث غير متوقعه ولكن وكالعاده قبل ما نكمل يا ريت ما تنسوش ال like وال share لكل اصدقائك واصحابكم اللي بيحبوا النوعيه دي من الفيديوهات ولو حضرتك او حضرتك اول مره تشرفوني بزياره القناه يا ريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد اول باول العام 1997 كان على ما يبدو انه عام مبشر وعام سوف يكون يحمل الكثير من النجاحات لدكتور انتوني بيجنتارو طبيب امامه مستقبل مزدهر ولديه مكانه اجتماعيه متزوج وعنده اثنين من الاطفال دكتور بيجنتارو لم يكتفي فقط بكونه طبيب ولكنه ايضا كان رائد اعمال وكان عنده اختراع ولكن اختراع غريب شويه الاختراع ده كان عباره عن شعر مستعار بيتم تثبيته في مكانه بواسطه اربع مسامير محفوره في الجمجمه وكان هو نفسه بالفعل لابس شعر مستعار مثبت عن طريق المسامير بجنتارو كان فكر في الاختراع الغريب بتاعه ده بسبب ان هو نفسه كان بيعاني من تساقط الشعر من عمر 23 سنه تقريبا وكان بيستخدم شعر مستعار وكانت الطرق التقليديه لتثبيت الشعر المستعار ما كانتش عجباه وما كانش حاسس انها عمليه ومن هنا جت فكره الاختراع بتاعه ورغم ان الاختراع ده كان محط السخريه من الكثيرين الا ان هو كان متحمس جدا ليه ولكن بغض النظر عن الاختراع ده كان النشاط الرئيسي لدكتور بجناتارو هو جراحه التجميل واللي كان بيقوم بيها بنفسه في العياده بتاعته وفي واحده من هذه الجراحات كانت المريضه هي ساره سميث ام لطفلين وكانت تبلغ من العمر 26 سنه دكتور بجناتارو لم يكن لديه طبيب طبيب تخدير ولا ممرضة مسجلة ومعتمدة وكان المساعدين الوحيدين معاه في الجراحة هي زوجته وممرضة عادية لكن أثناء الجراحة كانت سارة سميث تشعر بالألم وبغرض تخفيف الألم قام الدكتور بجناتارو بإعطائها جرعة إضافية من دواء تخدير سريع المفعول ولما عمل كده بدأت حالة سارة سميث في التدهور وبدأت تواجه صعوبة في التنفس دكتور بجناتارو حاول يتعامل مع الموقف ويقوم بإفاقة سارة سميث ولكن للأسف كل ده كان بلا فائدة وللأسف ماتت سارة سميث نتيجة جرعة تخدير زائدة ومع عدم وجود طبيب تخدير متخصص علشان يقوم بمراقبة الحالة أثناء العملية الجراحية ومع كل ده لم يكن هناك جهاز تنفس صناعي لمساعدة سارة على التنفس ولما وصل خبر هذه الواقعة إلى السلطات المحلية فتحوا تحقيق في الحادثة وحملت نتائج التحقيقات الكثير من المفاجآت أولها أن دكتور بجناتارو لم يكن جراح تجميل معتمد من البورد الأمريكي ومش كده وبس ده دكتور بجناتارو لم يكن جراح تجميل على الإطلاق في الحقيقة أن دكتور بجناتارو كان طبيب لا زال في مرحلة التدريب في تخصص الأنف والأذن والحنجرة وكمان كان لسه ما خلصش التدريب بتاعه وحسب كلام الخبراء الطبيين وطبعا الأعمار بيد الله ولكن لو أن دكتور بجناتارو كان عنده معدات الإنعاش اللازمة والمناسبة لكان من الممكن أن تعيش سارة سميث دكتور بجناتارو دافع عن نفسه وقال أن الوفيات بسبب التخدير التخدير هو شيء متوقع في العمليات الجراحيه ومع ذلك تم توجيه تهمه القتل غير العمد الى الدكتور بجنتارو ومع كثره الحديث ان دكتور بجنتارو لم يكن يرغب في الاستعانه بطبيب تخدير ولا ممرضه متخصصه ومعتمده ولا المعدات اللازمه كل ده بغرض انه يحافظ على اكبر هامش ربح في النهايه قرر دكتور بجنتارو انه يعترف انه مذنب بارتكاب جريمه قتل بسبب الاهمال الجنائي وده كان لتجنب المحاكمه المحكمة وتم تغريم دكتور باجناتارو بمبلغ 5000 دولار وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وكمان 250 ساعة من خدمة المجتمع لكن كانت العقوبة الأخطر بين كل هذه العقوبات لدكتور باجناتارو إنه فقد رخصة مزاولة مهنة الطب وبعد خروج دكتور باجناتارو من السجن واجه صعوبة شديدة في العثور على عمل إضافة إلى أنه ما كانش قادر يغادر المدينة بسبب وضع الإفراج المشروط طبعا الوضع كان صعب جدا بالنسبة لكل عائلة باجناتارو وحتى تزداد الأمور سوءا قام بعض الأشخاص بكتابة كلمة killer أو قاتل على منزل باجناتارو في الوقت ده كمان دكتور باجناتارو بدأ يقول أنه تلقى تهديدات بالقتل لكنه ما كانش عارف مين اللي بيرسله التهديدات دي ولكن الرسالة الواضحة في التهديدات كانت بتقول سوف تدفع ثمن وفاة سارة سميث وأصبح باجناتارو على يقين أنه لن يتمكن أبدا من استعادة رخصة مزاولته لمهنة الطب ومع كل هذه الضغوط وعدم قدرة باجناتارو على توفير احتياجات أسرته حصل الانفصال بين باجناتارو وزوجته ولكن هذا الانفصال لم يدوم إلا بضعة شهور وبعد كده رجعت العلاقة تاني بين باجناتارو وزوجته وكان لأم توني باجناتارو دور في رجوع هذه العلاقة خصوصا لما بدأت تدعمهم ماديا وإلا كانت الأمور سوف تصبح من سيء إلى أسوأ ولكن بعد عودة العلاقة بين باجناتارو وزوجته ديبي بدأ يظهر عليها أعراض غريبة ديبي بدأت تشعر بالمرض في البداية ديبي اعتقدت أن التعب ده مجرد دور إنفلونزا وكانت من وقت للتاني بتشعر بالغثيان والقيء وحالة من عدم الاتزان والموضوع ده استمر معاها لشهور أنتوني باجناتارو بصفته طبيب وكذلك الأطباء المعالجين لزوجته ما كانوش عارفين إيه حقيقة الحالة اللي بتمر بيها ديبي والأعراض بدأت في التطور ديبي أصبحت تواجه صعوبة في المشي وغير قادرة على رفع ساقيها إضافة لإحساسها بوجود تنميل في الساقين واليدين الطبيب المعالج لديبي قال إن هو شخص الحالة على إنها ما يسمى خلل التنسج النخاعي لكن طبيب الأعصاب شخصها إن الأعراض دي أعراض ما يسمى متلازمة جيلان باري بينما طبيب الجهاز الهضمي والامراض الباطنيه شخص الحاله انها التهاب البنكرياس وكما يقول دكتور سنايدرمان بيقول احنا كنا في حيره ومش عارفين ازاي نجمع الاعراض دي مع بعضها في تشخيص واحد اما بجناتارو نفسه فكان تشخيصه ان ديبي محتاجه عمليه استئصال للمراره لكن اطباء ديبي رفضوا ان هم يعملوا الجراحه ديت لانها كانت في ضعف شديد وحالتها كانت خطيره جدا ووارد انها تموت بالفعل اثناء العمليه الجراحيه لكن اللي حصل بعد كده ده ان حالة ديبي بدأت في التحسن والأطباء اعتقدوا ان الأعراض دي مش هترجع تاني لكن وعلى نحو غريب الأعراض رجعت اتكررت والآلام بدأت تزداد أكتر وأكتر والأخطر من كده ان نفس الأعراض بدأت تظهر على بنت ديبي ولكن لم تكن بنفس درجة الخطورة ومع حلول فصل الصيف تدهورت حالة ديبي بشكل كبير وبدأ يكون عندها حالة من الفقدان الشديد في الذاكرة وكمان بدأت تحتاج كرسي متحرك للتنقل وتم إدخال ديبي ديبي للمستشفى للمرة الثانية ولكن المرة دي دكتور سنايدرمان قرر يعمل إجراء مختلف قرر أنه يعمل تحليل لعينة من نخاع عظم ديبي دكتور سنايدرمان بيقول لما فحصت العينة تحت الميكروسكوب نظرت مرة والثانية ولم أكن أستطيع أن أصدق اللي عينيا شايفاه واللي عينيا كانت شايفاه كان شبيه بما قرأت عنه في يوم من الأيام أثناء دراستي في كلية الطب خلايا الدم الحمراء لدى ديبي كانت تدهورت بشكل كبير ودي حالة طبية تعرف بما يسمى karyorrhexis وعلى الفور ذهب دكتور سنايدرمان إلى المكتبة علشان يتأكد من بعض المعلومات ويشوف التشخيص اللي هو بيشك فيه والكتاب اللي اختاره دكتور سنايدرمان علشان يراجع معلوماته كان كتاب خطير جدا الكتاب كان عن علم السموم ووفقا للكتاب اللي طالعه دكتور سنايدرمان فالادبيات الطبيه بتشرح الاسباب المحتمله لحاله ديبي ومع الأخذ في الاعتبار لباقي الأعراض اللي كانت بتشتكي منها ديبي زي التنميل في اليدين والساقين وعدم الاتزان والغثيان كانت إجابة السؤال عن حالة ديبي واضحة تماما لدكتور سنايدرمان ديبي تعرضت للتسمم والسم ده كان من نوع المعادن الثقيلة وليس من المواد السمية اللي ممكن الإنسان يتعرض ليها بشكل عارض وللمزيد من المعلومات قام دكتور سنايدرمان بعمل اختبارات إضافية وكانت النتائج نتائج صادمة مستوى هذا السم لدى ديبي كان يصل إلى 29580 مايكروغرام لكل لتر والرقم ده يعد واحد من أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق في أي إنسان على قيد الحياة وحسب كلام المحقق إدوارد تسكا بيقول إن الشخص العادي إذا تعرض إلى 50 إلى 100 ميلي جرام من هذا السم فهو بيكون قد فارق الحياة وده اللي يخلي إن بقاء ديبي على قيد الحياة بمثابة المعجزة وفور التأكد من هذه المعلومات تم وضع ديبي على الفور تحت الحماية الأمنية على مدار 24 ساعة وأصبح لدى المحققين سؤال مهم وخطير جدا كيف تم تسميم ديبي ومن أراد أن يقتلها الأطباء قاموا بعد ذلك بإجراء اختبار السمية على توني بجناتارو وعلى الطفلين النتائج كانت سلبية بالنسبة لبجناتارو والابنة أما الابنة فتم العثور على مستوى غير معتاد من نفس السم في جسمها المحقق تشاك كرافن بيقول أول حاجة فكرنا فيها إن إحنا كنا عاوزين نتأكد من سلامة مصادر المياه اللي بتصل إلى عائلة بجناتارو في المنطقة دي لأنه في الفترة التي كانت تسبق العام 1900 السم ده كان هو المكون الرئيسي اللي بيستخدم في تحنيط الجثث وكان في بعض الحالات تم اكتشاف تلوث للمياه الجوفية بالقرب من العديد من المقابر القديمة لكن نتائج الاختبارات للمياه كانت سليمة المشكلة دي ما كانتش موجودة في إمدادات المياه الموجودة بالقرب من عائلة باجناتارو وهنا بدأ المحققين يفكروا في احتمال غريب جدا إن ديبي ممكن تكون عرضت نفسها للتسمم عن عمد ولما تمت مواجهة ديبي بالكلام ده كانت غاضبة جدا وقالت أي شخص يعرفني هيكون متأكد إن مستحيل أعمل كده في نفسي بالإضافة إن مستحيل إن أعمل كده في أولادي ولو فكرت في يوم إن أعمل كده في نفسي فمش هيكون بالطريقة البطيئة والمؤلمة دي توني باجناتارو كان عنده شكوك إن عائلة سارة سميث هي اللي تكون مسؤولة عن اللي حصل لزوجته ديبي زي ما قلنا سارة سميث كانت هي المريضة اللي ماتت أثناء العملية الجراحية اللي كان بيعملها لها باجناتارو علشان كده توني باجناتارو كان عنده شك في دان سميث اللي هو كان زوج سارة سميث انه عنده رغبة في الانتقام زي انت يا باجناتارو ما حرمتني من زوجتي فانا كمان هحرمك من زوجتك واقتلها المحققين بحثوا عن آثار السم في كل أنحاء منزل باجناتارو المحققين فعليا بحثوا في كل مكان زي ما بيقولوا كده قلبوا البيت فوقاني تحتاني لو في مبيد حشري ياخدوه يحللوه لو في أي سائل غريب ياخدوه يحللوه لو في أي مسحوق يظهر كده على شكل بودرة غريبة ياخدوه للمختبر ويحللوه ولكن الغريب إن كل هذه النتائج كانت سلبية المحققين قرروا يتكلموا مع ابنة ديبي لأنها هي كمان تعرضت للتسمم وحاولوا يعرفوا منها أي معلومات إضافية وكان أخطر سؤال سألوه المحققين ماذا أكلتي في اليوم اللي تعبتي فيه الإجابة كانت غريبة جدا للمحققين ابنة ديبي قالت اللي أكلته كان حساء أو شوربة لقيتها متبقية على طاولة المطبخ فأخدت منها شوية وأكلت وفي نفس الليلة دي بدأت الابنة في التقيؤ وظهر عليها أعراض التعب ولما الشرطة اتكلموا مع ديبي افتكرت معلومة خطيرة جدا الحساء ده كان معمول لديبي واللي كان عمل الحساء ده كان زوجها توني باجناتارو ديبي قالت ان باجناتارو جاب لها الحساء ده الى غرفتها في السرير وردت عليه ان الكميه كبيره جدا وانها مش هتقدر تاكل كل ده لكن هو قال لها كليه لانه كويس جدا ليكي والحساء ده اللي تبقى واكلت منه ابنه ديبي في نفس الليله المحققين كانوا عايزين يعرفوا المده التي تعرضت لها ديبي للسم وكان الحل زي ما قلنا في قضايا سابقة من دراسة شعرها النوع ده من السموم لما بيدخل للجسم بيرتبط بمادة الكيراتين اللي هو البروتين الرئيسي للشعر السم ده لما بيتحرك مع الدورة الدموية بيصل إلى بصيلات الشعر وده اللي بيخلي آثار السم موجودة في الشعر أثناء نمو كل شعرة وبما إن معدل نمو الشعر هو واحد سنتيمتر تقريبا كل شهر فيمكن لخصلة من الشعر أن توفر معلومات دقيقة جدا عن الوقت الذي تعرض يتعرض له أي شخص للتسمم بالتحديد في البداية تم تقسيم شعر ديبي إلى قطع طول كل قطعة واحد سنتيمتر وبعد كده بيتم تحويل عينة الشعر من الحالة الصلبة إلى عينة شعر في الحالة السائلة وده عن طريق استخدام بعض الأحماض وباستخدام ما يسمى قياس طيف الامتصاص الذري بيتم تمرير شعاع من الضوء عبر كل عينة شعر وعندما يتم امتصاص هذا الضوء بتقل كمية الضوء اللي بيستشعر يستشعرها الجهاز على الجانب الآخر التغير بقى اللي بيحصل فيه الضوء المستشعر ده بيتناسب طرديا مع كمية السم الموجودة في الشعرة وكانت نتائج هذه الاختبارات مذهلة ديبي بدأت تتلقى جرعات صغيرة من هذا السم بداية من مايو عام 1900 99 وفي نهاية يوليو عام 1999 تلقت جرعة كبيرة تعادل 80 مرة تقريبا ضعف الجرعة اللي ممكن يتعرض لها أي شخص عادي وبناء على هذا الخط الزمني والتوقيت اللي تعرضت فيه ديبي للتسمم تم استبعاد أفراد عائلة سارة سميث كمشتبهين محتملين وده بعد ما عرف المحققين إن هم انتقلوا إلى الحياة في الغرب الأوسط من أمريكا بعد وفاة سارة مباشرة وعاد المحققين للتدقيق في حياة ديبي في الفترة الأخيرة والتدقيق ده ذهب بالمحققين إلى مارس عام 1999 وده الوقت اللي كان ديبي وبجناتارو عايشين منفصلين في الوقت ده لم يكن هناك أي آثار للسم عند ديبي لكن تاريخ عودة العلاقة بين ديبي وبجناتارو كان في شهر مايو وكان هذا الشهر هو أول شهر ظهرت فيه علامات التسمم لدى ديبي وأكبر جرعة من السم كانت في شهر يوليو والشهر ده اللي دخلت فيه ديبي للمستشفى وطلب توني من الجراحين إن هم يعملوا لها عملية استئصال للمرارة والطلب ده كما يقول الأطباء لم تكن لديبي أن تخرج منه أبدا على قيد الحياة وعاد المحققين لاستجواب ابنة ديبي وتوني مرة تانية والمرة دي افتكرت معلومة مهمة وغريبة قالت إنها في نفس التوقيت ده تذكرت إنها شافت أبوها بينصب أفخاخ صغيرة أو المصيدة اللي بيصطادوا بها الحيوانات الصغيرة زي الفئران وما شابه بينصب الأفخاخ دي في أماكن مختلفة من البيت ولما المحققين سألوها إيه هو الطعم اللي كان أبوها أبوها بيستخدموا في الأفخاخ دي قالت أنا مش عارفة ولكن كل اللي أنا عارفاه إنها كانت علبة مستديرة صغيرة كان بيحطها على الارض في الوقت ده كان في شركه واحده مصنعه لهذا النوع من الافخاخ او طارد الحشرات والحيوانات على شكل علب صغيره ودائريه وعندما تواصل المحققين مع هذه الشركه اتاكدوا ان نفس نوع السم ده موجود كمكون رئيسي في هذه المنتجات وحسب كلام هذه الشركه ان اربع علب فقط من هذه المنتجات كافيه لقتل وتسميم رجل وزنه حوالي 80 كيلوغرام وبالبحث عثر المحققين على نفس هذا النوع من المنتجات موجوده في احد المحلات القريبه من منزل عائله بجنتارو. المحققين كمان عرفوا معلومه مهمه جدا عن بجنتارو لما كان في السجن انه بدا يتعاطى بعض المخدرات والهيروين وانه كان على تواصل مع احد الاشخاص اللي بيزودوا باحتياجاته من هذه الماده المخدره. ومع كل هذه المعلومات المحققين كمان وصلت لهم معلومة إن بجنتارو كان على علاقة بامرأة أخرى بعد خروجه من السجن ولكنه كان خايف أن ينفصل مرة تانية عن ديبي بسبب إن أمه كانت بتهدده إنه لو انفصل عنها سوف تحرمه من أي ميراث لكن المحققين كانوا بيعتقدوا أن المال لم يكن الدافع الوحيد والأساسي فيما يمكن أن يكون قد قام به توني باجناتارو المحققين عثروا في منزل باجناتارو على ملف اسماه mass destruction او الدمار الشامل توني كان كاتب في الاوراق دي عن خسارته لرخصته الطبيه واللي وصفها بالمؤامره اللي تمت ضده وزي ما بتقول ديبي كانت بمثابه قصه حول كيفيه تعرضه للظلم من الجميع من المجتمع الطبي والنظام القضائي وكل شخص موجود على وجه الارض والخطا الكبير الذي ارتكبوه بحق توني باجناتارو المحققين بيعتقدوا ان كل ما حدث كان مخطط بيقوم به توني باجناتارو بغرض استعادة رخصته الطبية في البداية أعطى لزوجته ديبي السم وبعد ما ظهرت عليها الأعراض بدأ يحاول يقنع الأطباء بتوعها إن هم يعملوا لها عملية استئصال للمرارة وهو كان عارف إنها لن تنجو من مثل هذه العملية وبحسب خطة بجناتارو التي لم تنجح إنه موت ديبي كان سوف يعطيه الفرصة لفتح حالة من الجدل المجتمعي كما حدث وقت وفاة سارة سميث واللي من خلاله سوف يسلط الضوء على فكرة إن الناس وارد جدا تموت في العمليات الجراحية زي ما حصل مع سارة سميث ها هي زوجتي هي الأخرى تموت أثناء عملية جراحية لا والأكثر في حالتي والكلام هنا لبجناتارو الذي كان يخطط أن يقوله يعني إن زوجتي ماتت في مستشفى مش في عيادة عادية زي ما قلت في حالتي أنا لا ده في مستشفى والمستشفى تتوفر فيها كل المعدات اللازمة للإنعاش وخلافه وكل الخدمات المتكاملة ورغم ذلك زوجتي ماتت يبقى انا كده اتظلمت يبقى انا كده ما كانش من المفروض ان تسحبوا رخصتي الطبيه يبقى انا كده استحق استعاده رخصتي الطبيه مره تانيه وعلى رأي أحمد زكي في فيلم معالي الوزير شفته تيت أكتر من كده طبعا تيت دي كلمة يعني مش هنقولها في الفيديو ده ولكن كان في سؤال مهم محير أمام المحققين لماذا لم تموت ديبي رغم هذه الجرعة الهائلة من السم الخبراء الطبيون بيقولوا إن ده ناتج عن سوء التقدير في الكميات من طرف بجنتارو وإنه سبحان الله بدل ما يقتلها لما بدأ في البداية يعطيها جرعات صغيرة بدأ جسمها يطور قدرة على التحمل تجاه هذا السم وبالتالي لما أعطاها الجرعات الأعلى لاحقا لم يكن لها نفس التأثير المتوقع في الحالات العادية يعني بجنتارو أعطى لديبي الدواء قبل أن يعطي لها الداء ديبي بتقول بحزن أنا متأكدة إن بجنتارو في هذا الوقت كان بيفكر ويقول لا أستطيع أن أصدق أنها لا تزال على قيد الحياة كيف لم تموت وموجودة حتى الآن وبتكمل ديبي وتقول في حالة زي حالتي دي بيصبح الإنسان غير قادر على التصديق ورافض للتصديق إنه إنسان كان بيحبه وعايش معاه وبيثق فيه ممكن إنه يعمل فيه شيء بهذه البشاعة وطبعا اللي حصل بعد كده من تعرض الابنة للسم كان غير مقصود المحققين كمان قالوا إن باجناتارو هو اللي قام بكتابة كلمة killer أو قاتل على بيته علشان يعطي إيحاء إن وفاة زوجته ديبي إذا حصل حصلت كان هيكون انتقام لموت سارة سميث وعندما تمت مواجهة بجنتارو بكل نتائج التحليلات والأدلة التي توفرت لدى المحققين أقر أنه مذنب بمحاولة الاعتداء والقتل من الدرجة الأولى وحكم عليه بالسجن 15 سنة بجنتارو في اتفاقية الإقرار بالذنب كان وعد أنه سوف يخبر المحققين بكيفية حصوله على السم وكيفية استخدامه لكنه لم يقم أبدا بالإدلاء بهذه المعلومات رغم الاتفاقية اللي وقع عليها ديبي بتقول كنت أتمنى لو تم الحكم على بجنتارو بحقنه بنفس كمية السم اللي أعطاها ليا علشان يعيش نفس المعاناة والألم اللي خلاني أمر بيهم ورغم أن ديبي نجت من هذا السم واللي بلغ 80 مرة ضعف الكمية الكافية لقتل إنسان عادي إلا أن الآثار الجانبية للتعرض لهذا القدر من السم ترك عندها تلف في الأعصاب ونقص في المهارات الحركية الدقيقة واللي هيستمر معاها مدى الحياة الغريبة اني لما عملت بحث على باجناتارو عمل ايه بعد اطلاق سراحه لقيته بالفعل خرج عام 2013 وبعد فترة وجيزة من اطلاق سراحه تقريبا قام بتغيير هويته وغير اسمه وكمان قدم على تأسيس شركة جديدة واصبح اسمه الجديد وفق السجلات انتوني هوت قام بتأسيس موقع الكتروني بيقدم نفسه من خلاله على انه جراح تجميل متقاعد وعالم وطبيب مشهور وبدأ من خلال الموقع ده يبيع مستحضرات تجميل وكريمات للبشره بيدعي انها طبيعيه بالكامل وطبعا الموقع لا يذكر اي شيء عن تاريخ باجناتارو وكيف ان تم سحب رخصته الطبيه قبل 20 سنه تقريبا وما كانت التهم التي وجهت اليه بسبب السلوك المهني والاهمال الجسيم وعدم الكفاءه واللياقه الاخلاقيه وكل هذه الاشياء. طبعا بيع الكريمات ما كانش هو المشكله الاساسيه ولكن المشكله الاساسيه انه لا يوجد طبيب مرخص له بهذا الاسم في ولايه نيويورك بالولايات المتحده الامريكيه. اضف الى ذلك ان باجناتارو لم يكتفي يكتفي ببيع الكريمات لا ده كمان بدا يسوق لما يسمى العلاج ببروتوكول البلازما وانه علاج مضاد للشيخوخه وامور كتيره ومتداخله لكن بعد قيام واحده من القنوات الاخباريه بعمل تقرير استقصائي عن باجناتارو وانشطته الجديده اعلن مكتب المدعي العام فتح تحقيق جنائي بخصوص باجناتارو خاصه بعد ظهور مريضه اخرى قالت ان باجناتارو كان عمل لها عمليه شد بطن وكادت ان تموت في هذه العمليه العمليه الجراحيه وده كان قبل اسابيع من موت ساره سميث وانه لما تم نقلها للمستشفى في الوقت ده بسبب جروح بالغه في البطن والدم اللي كان بيسيل باستمرار من الجرح كما هو مثبت في السجلات الطبيه بجنتارو لما عرف راح لها المستشفى اللي هي فيها وزعق معاها وحاول يخرجها من المستشفى بالقوه رغم انه لم يكن له اي صلاحيات في هذه المستشفى طبعا المريضه صرحت بكل هذا الكلام في الاعلام وناشدت وقالت اي شخص مسؤول عليه ان يوقف باجنتارو قبل ان يؤذي احدهم مره اخرى وبعد كل الامور دي قام قام باجنتارو بإغلاق موقعه على الإنترنت وصراحة توقفت عن البحث عن المزيد من الأخبار عن باجنتارو واللي عايز يدور ممكن يبحث في الشبكة العنكبوتية ويدور فين باجنتارو وعمل إيه وصل لإيه بالظبط ونختم بالكلمات اللي قالها القاضي ماريو جي روسيتي لباجناتارو قبل أن يحكم عليه في عام 2003 والكلام ده اللي جاء في كتاب اسمه جرائم حقيقية صدر عام 2003 القاضي قال للباجناتارو أن الإنسان لا يمكن أن يصدق ولا يريد أن يصدق أن يكون زوجه قادر على فعل مثل ما فعلت أنت في زوجتك حياتك كانت مسرحية من التزوير والأنانية والتلاعب وتجاهل القسم الذي أديته وعدم احترام القانون والأهم من ذلك عدم احترامك لقيمة الحياة البشرية وزي ما قلت لكم في البداية دافع الجريمة هو من أغرب الدوافع اللي ممكن تكون مرت علينا في جرائم سمعنا عنها قبل كده شخص زي باجناتارو يقدم على محاولة قتل زوجته بالسم ويعرضها لكل هذا النوع من التعذيب والألم قبل موتها وكل ده فقط لأنه عايز يستعيد مكانته العلمية والاجتماعية المرموقة أنانية لا يمكن تصورها أبدا عافانا الله وإياكم وبما أنكم أيها الأعزاء والعزيزات موجودين معايا حتى هذه اللحظة فما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة يا ريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد أول بأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته